ففي وجنتيه رؤى مشرقات تأمل صنيع الإله الذي تحاروا بأوصافه السلام الكريمة عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على الإطلاق وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث لأهل الآفاق المنعوت بتهذيب الأخلاق المعروف بمكارم الأعراق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخوتي وأحبتي في كل أرجاء الدنيا أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ليس شيء للمرء أنفع في حياته ولمعاده بعد مماته من تلاوة كتاب الله وإمعان الفكر في آياته هذا قول ابن القيم لله ضره عليه رحمات الله كثيرا ما نقرأ القرآن ولكن قليلا قليلا جدا في ظل هذا الزخم والكلام الكثير ما نتدبر قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن إيه العلة بقى أم على قلوب أقفالها الناس إلا ما رحم ربي قلوبها بقت مغلقة قلوبها افتقدت للعقل اللي هو محل وجوده القلب القلب مشغول بشهوات وأهواء وأنا وبس ورأيه هو اللي صح في كل ذلك في خضم كل ذلك ضاع إلا من رحم ربي تلاوة القرآن فضلا عن إنها اضمحلت تدبر القرآن هذه العبادة عشان كده برنامجنا من ضمن ثمراته اللي احنا بننشدها ان احنا نحاول نربيها خصوصا خصوصا في الجيل الجديد جيل الأطفال اللي بنصح كل أسرة إن الأطفال تتفرج لأن أنا بتكلم بأسلوب يصل بإذن الله لجميع الطبقات ولجميع الأعمار إن الأطفال دي نحاول لو إحنا الجيل بتاعنا مش جيل التمكين يبقى جيل الأطفال اللي هيكبر في يوم من الأيام وهيبقى شباب ورجال المستقبل يقول والله كان في برنامج زمان بيتناول كذا احنا اتعلمنا من القرآن كذا بنصح إيه إيه الآباء والأمهات اللي هم يخلوا أولادهم يشاهدوا هذا البرنامج من ضمن ثمراته إحياء هذه العبادة آية نقرأها كثيرا في القرآن سورة البقرة وقصة سهلة وحتى الأطفال لما تسألهم يقول لك أنا عارف القصة ولكن فحواها إيه العلمانيين والليبراليين دايما يقولوا ما ينفعش القرآن نحكمه كلمة خطيرة كلمة شديدة كبرت كلمة تخرج من أفواههم أنا حسبت لكم الليلة دي من خلال الآية دي إن النظرية النسبية لأينشتاين ذكرت النظرية النسبية؟ آه وعندنا عالم كبير دكتور أحمد زويل اللي اكتشف الفيمتو ثانية في العصر الحديث برضه خاص بالزمن الآية شملت كل العلماء القدامى وكل العلماء اللي هيجوا عشان تعرفوا إن القرآن لكل زمان ومكان وكلنا بنقرا الآية بس قل ما يتدبرها أنا ما قصدتش إن أجيب الآية دي موضوع الحلقة العظام في الحيوان عظم الحيوانات اللي اتذكر في القرآن إن برنامجنا بيتكلم عن الحيوان في القرآن فمن ضمن أجزاء جسم الحيوان العظم العظام أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر انظر ربنا بيقول له انظر انظر فكر بعين التدبر انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام هنا الشاهد بقى كيف ننشزها ثم نكسوها لحما كلها تدبرات كلها تأملات باختصار كده عشان وقت حلقتنا مش ملاحظين أعزكم الله العزير على أغلب أقوال المفسرين اللي كان راكب على هذا الحمار ومشي في بيت المقدس آه، فلسطين أرض المقدسة وكان بوخت نصر قضى على اليهود دمر الدنيا كلها قتلهم ما خلاش فيها حجر على حجر هدم البيوت فهو متأكد من قدرة الله لكن بيقول الله معقولة القرية دي في يوم من الأيام تقوم تاني معقولة اللي بيقولوا ما ينفعش القرآن ده ربنا يهديهم معقولة العاصي ده ربنا يهديه اوعى مجرد تجي لك خاطرة تقول كده اوعى معقولة والله لن يهديك الله أبدا لا يمكن انت ما تعرفش المستقبل فيه ايه ممكن يهديه ويبتليك فقول معقول أن يحيي هذه الله بعد موتها معقول فأماته الله مئة عام المئة سنة دول أو المئة عام دول مروا على العنب هو كان معاه عنب وتين وعيش ناشف بيحط العيش الناشف ده في العنب ويغمسه وياكله العنب ساعتين ويفسد ساعتين لو اتساب كده يتحول الى خمر من السكر للخمر ويفسد اي واحد فينا عصر عنب وحطه في الثلاجه ولا خارج الثلاجه بيبقى خايف يشربه بعد كام ساعه اه ما ينفعش لحسن يكون في نسبه من الالكهولز عنب وتين يقعدوا 100 سنة ما يفسدوش يبقى الزمن عدى عليهم ولا لحظة خدوا بالكم من الحتة دي النظرية النسبية لأينشتاين لكن الزمن عدى على الحمار لحمه اتاكل العظم بتاعه بلى وسقط على الأرض والأوصال تقطعت والأربطة تمزقت وفي رواية بتقول هو نفسه العزير أو هذا الرجل تحول إلى عظام وربنا رد له روحه عشان يتفرج على نفسه وهو بيرجع تاني وانظر إلى العظام كيف ننشزها هل تأملت هذه الآية ننشزها يقول لك السيدة دي عياذا بالله ناشز يعني ايه علت عن طاعة زوجها جوزها يقول لها اعملي كذا لا اعملي كذا لا تعالي هنا لا تعالي لا لا لا لا عليت فكلمة ننشزها يعني نعليها عن الأرض ونركبها عشان خاطر نكسوها عظام عزكم الله ربنا عمل له صورة حمار بي من ألف للياء بعد ما كان عظام بالية ده موضوعنا النهارده في الحيوان في القرآن العظام في الحيوان بدل ما كانت عظام بالية ركبها سبحانه وتعالى جل في علاه جلت قدرته تحط ال scapula على ال humerus على ال radius والقرن على ال phalanges ال forelimb يعني ال ال ال ال الايد القدام على ال hind limb على ال- الحوض على الفقرات على الجمجمه وهب السلوك شرايين على أوردة على أوعية لمفاوية وبكساها لحم ثم أمر الملك أن ينفخ في منخر الحمار فنهق ناظرا إلى السماء فلما تبين له يعني للعزير أو لهذا الرجل قال أعلم أن الله على كل شيء قدير السؤال ايه دخل بقى النظرية النسبية والفهمته ثانية في الكلام ده الزمن عدى على ال- الحمار 100 سنة وبلى وبقى فتات أإذا كنا ترابا وعظاما من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم لكن ما عداش على التين والعنب طب انتوا مستغربين ليه الإسراء والمعراج دي آية في القرآن اهي إن النبي يذهب وربنا يعرج به سبحانه وتعالى وفرشته لسه دافئة ضرب الزمن ده مخلوق لله قادر يوقفه ما الآية بتقول إيه والله بقالنا سنين نقراها ما تأملنا ذلك وهي خطيرة لأحد علمائنا مش خطيرتي إزاي الزمن يقف هنا ما يقفش هنا يبقى أنت لما تخترع فهمته ثانية دكتور أحمد زويل أو أينشتاين من قبله من مئات السنين يخترع النظرية النسبية ويقول لك أن سرعة الضوء 3 في 10 أس 8 متر كل ثانية يعني 300 ألف كيلومتر في الثانية ان ممكن الزمن مش هقول نوقفه ما يقدرش حد قادر يوقف الزمن غير ربنا سبحانه وتعالى الزمن ندرك جزء منه وده بقى الفكره بتاعت الدكتور زويل عشان كتير قوي كتير مش فاهمينها وبالتالي نلعب في الجينات والخلايا وبالتالي المرض ما يحصلش المرض بيتكون امتى نتيجه تفاعلات كيميائيه طب ما نعرف زمنها وحدده وابطل هذه التفاعلات فما يحصلش المرض على طب ما الكلام ده اتقال في القران لان باختصار لما العنب والتين ما فسدش ما فسدش ليه لان ربنا سبحانه وتعالى وقف الجزيئات والتفاعلات الكيميائيه اللي بتخلي العنب والتين والاكل بتاعنا لما يمر عليه زمن يفسد وقف الزمن فما فيش تفاعلات لكن هنا الزمن مشي فالتفاعلات حصلت فتحلل الحمار وتحول الى عظام باليه شفتوا اعجاز اكبر من كده وهي ايه بسيطه وقصه كلنا بنحبها وبنقراها نقول اه ز- ونتخيلها لكن ما حدش تامل فحواها ايه اللي وراها طيب نرجع بقى ده نموذج حيواني طب تعالى نموذج بشري من القران برضو خاص بالعظام قبل ما نشوف الفيلم زكريا عليه السلام في سورة مريم قال ربي إني وهن العظم مني وربطها بإيه بقى واشتعل الرأس شيبا وهن العظم لم يقل ضعف العظم هو في فرق بين الوهن والضعف أنا بتكلم عن العظم الحلقة عن العظم فلازم نتكلم عن كل ال- التراكيب اللغوية اللي خاص أنا عظم ضعيف ولا أنا عظمي واهن طب تعالوا برضو من القرآن ما نتأمل حملته أمه ضعفا على ضعف ولا وهنا على وهن وهن ربنا سبحانه وتعالى اللي يرضاه أبدا اللي بيحصل ده يقول إيه ولا تهنوا ولا تحزنوا ما قالش ولا تضعفوا ولا تهنوا ويجي في آية تانية يمدح الصحابة والجيل الراشد جيل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه بيقول إيه فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا يبقى في آية واحدة جه الوهن وجه الضعف يبقى ده ليه معنى وده ليه معنى الوهن معناها القوة موجودة لكن بيعتريها بعض من الفتور لكن الضعف خلاص معناها اعترى الجسم كله ضعف فده أدب مع الله زي ما أيوب قال له مسني الضر مسني 18 سنة مرض ويقول له إني مسني الضر مسني بس فبيقول له إني وهن العظم مني تصوروا الكلمة دي فيها إعجاز زي ما هشوف دلوقتي في الفيلم إن العظم كل خمس سنين بيتغير ويجي على الأربعين السمك بتاعه بيقل وبالتالي تعرض الكسر بعد الأربعين والخمسين قلما يكون عملية الشفاء بتاعته وبتكون بطيئة جدا قلما تنجو عن لما يكون الشاب في الأول ليه؟ السمك العظمي بيقل إذا قوة موجودة لكن بيعتريها ضعف ست الحامل ممكن تروح تجيب الخضار تروح السوق تروح تطبخ لجوزها وتشوف طلبات ولادها هي وهنا على وهن فيه قوة بس بيعتريها لغاية لما تيجي بقى على التاسع مش قادرة يبقى هي عندها قوة عشان كده ما قالش ضعفا على ضعف قال وهنا على وهن وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ما قالش ان اضعف البيوت واوهن البيوت ليه البيت فيه قوه لان فعلا خيوط العنكبوت زي ما نعرف في حلقات العنكبوت اقوى من الفولاذ الحيوي ده بيعملوا منها الدروع الواقيه للشخصيات المهمه عشان خاطر لو تعرضت للاعتداء لكن العنكبوت نفسه فيه وهن بيعتريه جوه رغم قوته دي شفت دقه القران وبقالنا سنين بنقرا ولا نقرا نشوف الفيلم ونشوف عظم الإنسان وعظم الحيوان بيتكون إزاي ومنة ربنا علينا سبحانه وتعالى ادي أول وأهم عظمة في جسم الإنسان الجمجمة اللي بتتركب من عظام كثيرة زي ما انتم شايفين كده جمجمة واحنا شرحناها لكم اهي الجزء الأمامي الأنفي والجزء الصدغي شايف الإنسان كان ايه في الاول شويه عظام والحق سبحانه وتعالى برحمته جمعها هو جايب لك بقى الشكل التشريحي بيسموه ال topographic anatomy يعني تشريح لكل جزء شوف العظام الداخليه للجمجمه لانها بتحمي المخ اللي هو اهم عضو فلا بد تكون هذه العلبه العظميه واقيه ويمكن من أغرب الأشياء اللي سمعتها إن لو حتى عربية نقل جديدة داست عليها ما تكسرها ما تكسرهاش لكنها تبلى بمرور الزمن شوف ال- ال- الترابطات الترابطات بين العظم والتاني دي دي سوتشرز روابط ربنا سبحانه وتعالى عاملها برحمته وبكرمه عشان خاطر شايفين شايفين العظم من فوق اه ده وجود المخ في الجزء اللي فوق ده ده تصوير من فوق كأنك باصص من فوق راس الإنسان احنا جايبين لك كل أنواع الفيوهات من كل حتة عشان نقدر نعمة ربنا يا ترى الجمجمة دي والعظم ده والمخ ده استعملناه في ايه في التأمل والتدبر ولا في حاجات تانية انتوا عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي رواه مسلم والحديث المعجز في خلق الإنسان إن على 42 يوم يبدأ يتحدد هذا الجنين صبغيا ذكر ولا أنثى بيبان على 42 يوم لكن الإنسان بقى الدكتور الشاطر اللي بيعمل سونار لا يمكن يعرف ذكر ولا أنثى ده بيتحدد في خلاياه انا جايب لك يعني ماكيت شوف بقى لما يكون بقى جمجمه بقره عزكم الله ولا جاموسه عامله ازاي الانسان مكرم الانسان مكرم دي جوه مثلا جاموسه من الجاموس الوحشي ونرجع تاني للجمجمه بتاعتنا شوف بقى الجمجمه دي بتتركب من كام عظمه شوف ملونينها لك اهو جزء بنفسجي وجزء احمر وجزء اخضر وجزء اصفر وجزء ابيض ويمكن يتولد الطفل ودايما في حته طريه كده بتبقى فوق بنخاف ان احنا نلمسها لانه بتكتمل نموها تماما بعد شهور من ولاده الاطفال ويكتمل عظم الانسان كله بعد سن البلوغ لكن هو في الاول بيبقى غضاريف هلامية بتتكون في الحياة الجنينية ويتكون شكل جنين نتذكر الآية الكريمة في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين طين يعني مية وتراب عشان كده احنا إما نتوضى يعني مية من المية مفيش مية يبقى فيه إيه تيمم بالتراب لأن أنت أنت من الأصلين دول أطهر أصلين المية والتراب ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة علقة زي الدودة متعلقة في جدار الرحم ودي اتقالت في سورة اقرأ اسمها سورة العلق كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى أنت كنت علقة متعلق في جدار الرحم ممكن تنزل في لحظة وتختفي ما ملكش أي اسم ولا وجود فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما يبقى أول حاجة الخلايا العظمية السكيلتون الهيكل اللي قدامنا ده اللي بيبدأ بالجمجمة هو اللي بيتكون الأول في رحم الأم يا ترى بالراس دي هتعمل بيها إيه اللي عمال ربنا يكونها لك ويخلقها لك وبعدين تطلع تستخدمها في الشر وتتحداه وبدل ما تخلق وتعمر في الكون وتتدبر آياته حتى في نفسك مشغول بشهواتك ومشغول وحاطط في دماغك فلان وعلان وهشتكيه وهعمل وهروح وفي الآخر أنت ما تعرفش أو بتحاول تنسى إنك هترجع جمجمة تاني عندما يتحلل هذا الجسد في القبر ثم يعيدك الله يوم القيامة ويسألك عن أفعالك بالله عليك نتخيل كده تخيل رمزي لو احنا كنا ماشيين في الشارع جماجم كده لو ربنا كان خلقنا كده هياكل عظمية وكان قادر يعملنا كده سبحانه وتعالى كنا عرفنا واحد بيضحك من واحد حزين من واحد بيتعجب من واحد بيتأمل من واحد بيندهش من واحد غضبان الملامح بتحددها اللحم عشان كده الحق قال ثم خلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما شوف عشان الارتباط الوثيق بين العظم واللحم ما جابش بينهم كلمة سبحانه وتعالى العظام لحما مرتبطين كسونا كأن الإنسان ماشي هيكل عظمي لابس ثياب لحم اللحم بقى هو اللي يبين بقى انت حزين اي جمجمه يبقى شكلها كده مش باينه ده حزين ولا ده فرحان ولا ده متضايق ولا ده تعبان ولا ده مهموم لكن اللحم يبان العضلات تبين لما الانسان بيضحك عضلات كثيره بتتحرك فكسونا العظام لحمه وبعدين ثم انشاناه خلقا اخر الملك يسال يا رب انثى ام ذكر ذكر ولا انثى فيتحدد نوع الجنين ثم ينزل يشتد عوده ويبارز الله بالمعاصي قلنا الجمجمة دي بتحمي المخ طب العمود الفقري بيحمي ايه بيحمي حاجة اسمها النخاع الشوكي او ال spinal cord المهم جدا في نقل النبضات العصبية والتحكم في حركة الانسان تخيل انت تقوم من نومك عياذا بالله نصك اللي الشمال ما بيتحركش ايدك ما بتتحركش رجلك ما بتتحركش يبقى ده عندك مشكله في الاعصاب يبقى عظمه ضغطت عليها قادر قادر لكن برحمته حط بعد عظم الجمجمه دي في العظام فقرات الظهر حط غضاريف سبحانه وتعالى جل في علاه عشان انا نايم على كنبه بتني دماغي بلعب رياضه بصلي بركع بسجد تبقى في ليونه شيء عجيب لما تاملنا العظام ان العظمه لو انت شفتها من جوه عظمه الجوجوه من جوه اهي هتلاقي بقت خفيفه بقت cancellous بقت spongy يعني مش والا كان الانسان يبقى مثلا اللي وزنه 100 كيلو يبقى وزنه 500 لان العظمه لو كانت compact كلها وماسكه كده زي حته الحجره كان ال... ال... الوزن بقى عالي قوي والانسان ما عرفش يشيل ايده ولا رجله لكن لا مع كل القوه دي وتحرك وتروح وتيجي وتشيل حاجات وترفع ايدك وتنزل رجلك زي ما شفت في الفيلم ان في ناس حرمت من هذه الاطراف وبداوا يخترعوا اطراف صناعيه على كل القوه دي والعظمه خفيفه شفتوا اعجاز افضل من كده هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه هنا النشأة بتاعت العظم جايبين لك الخلايا في المرحلة الجنينية الميكروسكوب مكبرها وجايب لك ازاي الخلايا العظمية بتتكون في المهد بقى ده تكبير كبير جدا تحت الميكروسكوب للخلايا الجنينية في الجنين اللي ربنا ذكره في سورة المؤمنون المراحل اللي ربنا تكلم عليها طين نطفه علقة مضغة عظاما لحما تصوير في الرحم والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ثم نفخ الروح ونفخت فيه من روحي سبحانه وتعالى الروح دي سر من أسرار الله سر من أسرار الله عظم على الشمال اهي جايب لك ماكيت بتكون لما تبص على اليمين كده وانت مش عارف الفيلم ده تقول اه ده خشب لا ادي طفل اهو بيتكون الاول الجمجمه عمود الفقري القفص الصدري وربنا يقول ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام يعلم الطفل ده هيبقى ايه يمكن يبقى مناضل في يوم من الايام ويخرج ويبارز ويقول لا شرع ربنا ما نحكموش القران ما نحكموش هو عمره ما قرا قران ولو قرا يقرا بسرعه كده في رمضان بقى ايه عشان يقول لك انا ختمت وما يتدبروش وما يتاملش وما يشغلش ال 10 مليار ولا 14 مليار خليه اللي في المخ اللي ربنا خلقها شوف هنا جايب لك ازاي تجمع الخلايا العظميه الصغيره الاول بتبقى اوستيوبلاست يعني خلايا صغنططه في المهد زي زي الجنين الصغير وبعد كده تاخد عناصر غذائيه ويجي لها تغذيه وبعد كده تبقى osteocyte بقت خلية عظمية اللي قدامكم دي اللي طالع منها الشراشيب دي خلية عظمية متكاملة كونت خلية عظمية تعمل خلية عظمية تانية وتعمل حزمة عظمية وتكون له بقى عظام القفص الصدري وعظام الرجلين وعظام السلميات وعظام الايدين في ست كانت شغالة في الأشعة فمن كتر شغلها في الأشعة طبعا ده خطر على الحمل خلفت ابن من غير ايد فتخيل انسان اتولد من غير كف ايد طب بلاش انسان فقد ابهامه يلبس ازاي ياكل ازاي يكتب ازاي يشيل ازاي اشياء من على الارض يحملها ازاي ابهام بس سلاميه واحده ابهام اصبع الصغير ده اللي فيه سلاميتين كل اصبع فيه ثلاث سلاميات صباع الابهام فيه اثنين بس ومع ذلك بيحركوا كم من الاربطه والعضلات هنقول عرض ان شاء الله اثناء ما بنعرض هذا الجزء في الفيلم لما نتامل في اجزاء الحيوان من ضمن تكونه العظام ودايما لما حتى كنا بنعمل عنابر تسمين الدواجن نقول احنا نهتم بالكالسيوم والفوسفور في علق او علايق او علف الدواجن عشان خاطر نبني ال skeleton اهو ده ال skeleton الهيكل اللي هيتبني عليه اللحم يصبح شكل بقى بني ادم ماشي شوف هنا عظمه من العظام جايب لك تكبير لجزء منها ازاي الخلايا تكونت الاول chondroblast اللي هو بتبقى خلايا غضروفيه وبعد كده بيترسب عليها الكالسيوم فيحصل لها حاجه اسمها ossification فتبقى خلايا عظميه ودايما سبحان الله يقول خلاص بقى العظمه كبرت يعني انت بتعبر عن الجسم من خلال العظم عشان كده زكريا قال اني وهن العظم مني وهن بقى يعني ايه يعني العظمه اللي قدامك دي مع قوتها بدا السمك بتاعها يقل وبدا سحب الكالسيوم منها كما بدانا اول خلق نعيده الكالسيوم بعد ما كان بيترسب في المرحله الجنينيه اللي حضراتكم شايفينها دي بدا الكالسيوم يتاخد من هذا العظم وبدا مساحته تقل وربطه بايه بقى واشتعل الراس شيبا كان الشيب يعني الشعر الابيض اللي بيبدا فيه الخد والراس والذقن وبعد كده يستمر في شعر الصدر وينزل بقى الشعر الابيض ده عامل زي النار في الهشيم اشتعل الراس شيبه شيئا فشيئا يبدا يسرح يسرح يسرح لغايه لما شعر الانسان يشيب ويمكن الكبر لما اتذكر في القران اتذكر بشكل ان فيه ضعف ابشرتموني صوت الحجر سيدنا ابراهيم بيقول لهم ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون والبنتين قالوا لموسى عليه السلام قالوا له وأبونا شيخ كبير في سورة ياسين يقول الحق ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون كل ما تكبر كل ما العظام اللي قدامك دي حجمها يقل سمكها يقل قوتها تقل الفراجيليتي بتاعتها انها تتكسر تزيد لو عملت أشعة تلاقي السمك بتاعك العظم نفسه قل من جوه الدينستي بتاعته تقل الكالسيوم بيتسحب كتير خصوصا عند الستات بعد سن ال menopause او انقطاع الطمث لان نتيجه مشاكل في الهرمونات يبقى اذا في علاقه لما تتامل الايه بقى في علاقه هرمونيه ما بين العظم ده وما بين حدوث الشيخوخه لان العنصر الوحيد بالنسبة للأملاح المعدنية اللي يتأثر بالهرمون ويتحكم فيه هو الكالسيوم والكالسيوم هو اللي بيكون العظم فهو لما أصابه الشيخوخة يعني الخلايا بدأت تهرم فقدت الخلايا الصبغية اللي هي الميلانين ال melanocyte فقدت نفسها وبالتالي الشيب سرح فيه ولينا خاطرها هناك في الآخر بس نتكلم مع الدكتور اللي عمال يشرح لنا هنا عظم الحيوان بقى من عظم الإنسان ننتقل لعظم الحيوان العظمة اللي شايفين اسمها ال femur ودي أكبر عظمة long long bone يعني عظمة طولية في الجسم كله اللي هي عليها لحم الفخذ بعد ما تخلص دي اسمها ال patella اللي هي الصابونة اللي هي الركب عندنا تحت الصامولة اللي قدام دي أو الصابونة اللي قدام في الركبة بتاعت الإنسان اسمها الباتيلا بعد كده بتنزل على حاجة اسمها التيبيا تقول لك وبتشرح لك إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى شوف ساقها الآيات بيسوقها على إيد ناس مش مسلمة مش مسلمين بجسد لك الآية اهو بتاعت العزير إزاي نشز هذا العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة العظام دي كانت بالية هذه العظمة الثانية في الترتيب في الطول في الجسم اسمها التيبيا عظمة الساق تيبيا شوف بتقول لك بتكسوها لحم هي بتشرح لك بتقول لك اللحم بيمسك هنا عضلة كذا وعضلة كذا وعصب كذا وفي وتر اسمه كذا بعد كده بنخش على التارسال بونز او عظام الصغيرة اللي بتقع ما بين الساق وما بين اخر جزء في الارجل بتقول لك ان بتركب عليها عضلة ووتر هو اللي بيخلي الحيوان يمشي او الحصان يمشي بانسيابية اللي انتوا بتشوفوها دي وبعد كده بتشرح لك بقى انه نزل تحت خالص ان في first tarsal bone وفي second tarsal bone في third tarsal bone في fourth اربع عظمات هذا الكلام قضينا فيه مراحل عمرنا في دراستنا في كليه الطب البيطري في اول سنه وسنتين في المشرحه انا وزملائي واساتذتي الافاضل تعبنا فيه كتير ما خرجناش بره هذه المشرحه الا ما درسنا كل جزء في عظام الحيوان تشرح لك بقى في الاخر ينتهي بالسلميات اللي بيسموها الفلنجيس ومصطلحات لاتينية لاترال سيسامويد وميديال سيسامويد والفتلوك والكوفن والباسترن اللي بينتهي بقى اللي ربنا بيركب عليه سبحانه وتعالى الحافر بتاع الحصان ويجري في مضمار السباق ولازم تعرف ان بيجري عن طريق هذا الهيكل الجميل هيكل العظمي اللي ركبه له شوف قادر سبحانه وتعالى وقف امام العزير هذا الهيكل هيكل الحمار وهيكل الحصان وكساه لحم بعد ما حط سبحانه وتعالى الاعصاب والشرايين والاورده والغدد الليمفاويه بس بقى جثه هامده برضو واقفه فاضل الروح بقى اللي تفرق فنفخ في منخره عن طريق الملك سبحانه وتعالى فنهق الحمار وودانه انتصبت ولما نهق عادت للحياة وقال العزير أعلم أن الله على كل شيء قدير هنا صاحبنا برضو بيورينا في أحد المعامل ماكيت لعظم الطيور ودي برضو لما أنت بتتأملها بتتذكر سيدنا إبراهيم للآية اللي بعدها مباشرة في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم ربي كيف تحيي الموتى ربي ربي كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير هذه الهيكل العظم للطيور اهو فصرهن إليك علمهم كويس وشوفهم وقطعهم بقى حتت ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك طيرة ولا يأتينك ماشية لا يأتينك سعيا ماشيين بيمدوا زي الطائر ده كده تقول الروايات في ابن كثير وغيره من المفسرين ان ربنا بعد ما هو قطع الروس بقت الراس تقرب من الجسد الراس كأنها بتقول لا مش هو ده الجسد بتاعي تخش الراس في نفس الجسد اللي ربنا أمرها إنها تخش فيه وجم لسيدنا إبراهيم ماشيين على رجليهم بيمدوا ويمكن اجتهادي أنا الشخصي الأربع أجزاء ليه أربع طيور بالذات عشان تبقى الأربع جهات الأصلية من الشمال والجنوب والشرق والغرب وما تجيلوش طايرين اللي ممكن يظن الإنسان اللي بيقرأ آه يبقى جم طايرين من أي حتة لا هم الطيور اللي أنت قطعتها يا إبراهيم وموتها هم الطيور اللي هيجولك يأتونك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم عزيز لا يغلب حكيم فيما شرع أو عظم الجمجمة ليه نعامة اللي بيسموها الأوستريتش شوف جايب لك من تحت كام تركيبة عظمية في الجمجمة دي يا ترى لما كان بط ولا وز ولا فراخ و... و... والعظام دي رميناها كده تأملنا فيها كيف يحييها الله بعد موتها كيف يكسوها اللحم لو احنا خدنا قطاع عرضي او طولي وبصينا من جوه كم عصب موجود عشان تحرك النعامه دي منقارها وتاكل كم عصب عشان يربط العينين ويوصلها بالاعصاب اللي جايه من المخ للكارينيا نيرفز وكذلك النخاع الشوكي لو تخيلنا الطائر كده من غير عينين لا ده الطائر ليه عين وليها ثلاث جفون جفن اول لفوق والجفن الثاني لتحت وجفن ثالث اللي هو عندنا احنا محله في بعض الحيوانات بينزل عشان يحميها اللي انتوا بتشوفوه القماشه البيضاء الصغيره الرقيقه دي اللي الطائر بيفردها وهو نايم شويه ينزلها وتحميه من اي اتربه وتحميه من اي مشاكل عظام الطيور ويمكن من الطريف في السيرة لما تيجي تقرأ تجد ان الجن اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام ان العظام البالية دي يستجمر بها او يستنجى بها الصحابة كانوا بيستنجوا بها فنهاهم عن ذلك لان العظام دي الجن قال للنبي عليه الصلاة والسلام العظام دي ربنا بيكسوها لحم لينا تاني عشان ناكلها عمرك تأملت ذلك طب ايه رأيكم بقى ان العظام لما تيجي تبلة ده أكبر مخصب للتربة ما الإنسان بيتحلل أو الحيوان أعزكم الله والتراب ده بيرجع العظام ده بيرجع تاني للتراب والتربة ليه؟ أكبر مخصب ليه؟ لأن أي سمات في الدنيا فيه فوسفور والعظام فيها 40% فوسفور عشان كده اتعمل حاجة اسمها مساحيق العظم بقى يجيبوا الجثث تاخد اللحم بتاعها والعظم ده زي ما هنشوف في اخر الفيلم ان شاء الله نكسره بواسطه الكساره كده عامله زي بتاعه الخشب او رشاط الموس بتاع الخشب اللي بينشر الخشب في الورش وبعد كده يتم طحنه هرسه ويتحول لبودره بيضه بنحطها على علائق الحيوانات عشان مصدر لفوسفور او مصدر للكالسيوم تحديدا علائق الفراخ بس بعد ما نجري عليه بعض التحاليل وبعض الاجراءات الصحيه عشان يبقاش فيه ميكروبات ممكن يكون الحيوان ده ميت بمرض ميكروبي يبقى العظم موجود فيه الميكروب فبنعمل له حاجه اسمها ستيراليزيشن او تعقيم شوف ادي مخ الطيور ومن العجيب ما قرات في مخ الطائر انه ما فيهوش مركز للبحث عن الطعام ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ضرب بيه المثل في التوكل لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير لم يقل النمل مثلا لم يقل النحل اشمعنى الطير لأن لا يوجد فيها مركز للبحث عن الطعام في مخها تاخد بالأسباب وتطير لكن ما عندهاش الدهاء والحيل بتاعت البشر يسرق وينهب ويأكل حاجة مش بتاعته شوف اهو ده طائر جارح شوف كام مفصل ربنا وضعه وخلقه وكم عظمة عشان يعمل اللحظة دي ان الصقر ده مثلا ينهش في الارنب بعد ما يصطاده ده بيسموه طائر من الطيور الجارحة هو او النسر او العقاب او البومة نيجي بقى لأعزكم الله جمجمة كلب ده ماكيت العملية كنا بنعملها في جمجمة الكلب زي بالظبط لما بنعمل نعمل شريحة كده واحد بيركب شريحة في عظم مكسور ادي الشريحه اهي ازاي الفك ده الفك السفلي ده خف بفضل الله من الكسور ده جمل اهو جمل ربنا هيكسوه لحم خلاص شوف بقى ليه شكل ازاي لو احنا كنا كلنا احنا والحيوانات ماشيين هياكل عصبيه في الشارع كان الحال يبقى ازاي لكن كسانة لحم هنا بعض من القبائل الأفريقية بتستخدم العظم ده يعني العظم ده مش زي ما احنا متخيلين بيترمي لا ما بيترميش ده في ناس عايشة وبتاكل عيش وبيوت مفتوحة من وراه بيصنفروا زي ما بيصنفر ال- الخشب ويعملوه كمان أشكال وتتعمل تحف وتتعمل لعب للأطفال ويصبغوه ويعملوا عليه نقوشات وانت تشتريها بقى بسعر باهظ في اي بازار وهو في الاخر عظم من عظام الحيوانات ادي المكنه اللي بتكسر العظمه اهي. ينزل لك من الناحيه الثانيه مكسور نصين ويعملوا ماكيتات انت عايز لعبه شكلها ايه هات عظمه من الفخذ لا هات عظمه القدامانيه هات لي عظمه ال- العمود الفقري ادي عظام الحيوانات اللي احنا متخيلين انها خلاص بقى بتبلو ونلاقي اعزكم الله حمار ميت ولا قطه ميته ولا خلاص بقى ما ماتت نفقت خلاص اتاري كل حاجه في اجزاء الحيوان لها فائده ما تقولش اتخلقت ليه انت ما تعرفش هنا بيطلع حاجه عجيبه يمكن مش صدقوني بس قدامكم عالم باينه ايه هنا بيطلع زيت للقلي زيت زيت ممكن يتباع زيت شوف كم العظم اللي حواليه بيجيب الحاجات الرخوة اللي في كل عظمة ويفصل على جنب ويطلع منها بقى لأن النخاع اللي جوه ده في مادة زيتية يطلع منها بقى زيت يستخدم في القلي شوف هو عمال يشرح بيقول احنا أكل عشنا من خلال عظام الحيوانات الناس اللي كلت هذا اللحم ورمت العظم ده ما تتصورش ان العظم ده هيروح هباء ده مخلوق لهدف وفران كبيرة تقعد تسلق في البواقي دي والشغل ده فيطلع منه الغيرة اللي احنا بنعمل منه المواد اللاصقة ولما نيجي واحد نجار يشتغل عندنا دايما يقول لك الغيرة الغيرة بنلاحظ ان ريحته لما بيغليه مش كويسة اعرف ان مصدره حيواني على طول عشان الغيرة والنجارين يشتغلوا ويعمل لك باب او شباك يحتاج مادة كان موجودة في عظم الحيوانات اخونا هنا بيوريكوا من غير ما يتكلم مجرد بس انه يتامل في ايديه هو تلاقيه مش مسلم الله اعلم مسلم ولا مش مسلم بيتامل اهو عمال يقول يا ربي لو كان ليا ايد يا ترى كنت هحركها ازاي فعملوا له ايد صناعيه اسال الله ان يشفي كل مريض وان يعافي كل مبتلى وان يعوضه اقول لكل المبتلين اصبر واقول للي اطرافه زي ما هي سليمه وامن النوم كل جسمه بيتحرك اشكر ما تقعدش تهتف على الفاضي وترفع ايدك وتقدم رجلك زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت وانت مش عارف هي في طاعه الله ولا في معصيته لان ممكن في لحظه يسلبك هذه النعمه شوفوا عمال يفهمنا ازاي بيقول ايد الشمال زي ما ربنا خلقها اهو لكن شوف اليمين بني ادم اخترعها عايزه كمبيوتر وعايزه سلوك كهربائي هو طبعا بيحاول يضحك وبيحاول يتعايش مع الازمه لكن مفيش شك فقد صباع واحد ما يعوضوش الدنيا كلها لكن ده فقد ايده لو ان شاء الله الكمبيوتر بقى اللي في ال- في ايد ده عطل وهو عايز يلبس ولا عايز يضم اولاده الصغنططين عشان يحضنهم ويبوسهم ولا عايز يشيل شنطه ولا عايز يفتح باب التاكسي ولا عايز ياكل خلي بالك عشان انت ممكن تكون بتستخدم عظمك في انك تفتري على زوجتك وتضربها وتضرب العيال وترزع الباب خلي بالك عشان هذا العظم هيصيبه الوهن في يوم من الايام وهتبقى مش قادر تقف ولا قادر تنام وكل شويه تقعد بالراحه وتقوم بالراحه وتمشي في 30 سنه بعد ما كنت كلك شباب وحيويه الخطيره اللي بقول لكم عليها اللي جات لي من كام يوم وانا بحضر موضوع الحلقه هو ان زكريا عليه السلام زي ما صاحبنا ده كده وشه مبيض شوف هنا شوف هنا فقد صباع ايه؟ صباع السبابه أنا بحب أسميه السباحة سبح الله السبابة شوف بقى هيستعوضوها عن إيه شوف حطوا له بقى حاجة كده من صنع بشري آه ممكن يشاور بيها هو ممكن يخبط كده ينكت في الأرض بيها لما يحس الناس اللي هو قلقان لكن لا يمكن تيجي زي الصباع اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه الخاطرة نفسي أقولها لحضراتكم ولكن بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله أستاذة رولا من القاهرة
السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور الحمد سامح عامل لله يا ايه فندم الحمد لله ربنا يبارك في علمك والله يا دكتور سامح ربنا الله- يرضى عنك ويبارك لك انا كنت الله من طفل يكرمك.
عشان اشكر كنت من طفل عشان اشكر حضرتك جدا والله على العلم الفظيع اللي حضرتك بتقدمه ده الله حضرتك يكرمك بتقدم مادة علمية محدش بيقدمها غير حضرتك والله الله يكرمك شكرا ربنا يبارك فيك والله شكرا.
ويرضى عنك ويرضيك ويزيدك علم آمين يا وادب رب.
يا رب امين يا رب.
رب العالمين حضرتك ليك السلام اتصال ولا عليكم.
حاجة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليكي آه، أسئلة طيب الخاطرة اللي بنقولها حبتي في الله هو يعني إيه احنا زنطتين حتى في المدارس يقول لك إيه الجه... الغاز ده يشتعل ويساعد على الاشتعال الغاز ده لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال الغاز ده لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال فباختصار كده ثاني اكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال عشان كده بنستخدم ثاني اكسيد الكربون في طفايات الحريق لما نيجي كو- تقوم حريقه لكن الاكسجين بقى اه لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال لو في حريقه وهواء جه عليها اكسجين يهيج الحريقه دي طب ايه دخل بقى الخاطره بالكلام اللي قاله زكريا عليه السلام واشتعل الراس شيبه يبقى المشكله في الاكسجين هقول لكم دلوقتي بعد ما اخد ابو مهند سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور ازيك يا حبيبي حبيبي في الله الله يكرمك والله أشهد الله أنه أحبك في الله احبك رزق حطني من اجلي والله ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله يا دكتور امين يا رب العالمين والله العظيم لو أقول لك إن أولادي في اللي بيذاكر وفي اللي وراه امت- آه، مدارس الصبح والله وقاعدين متابع حضرتك وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب بارك الله فيك يا ابو مهند والله وفيك بارك وحياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك إن شاء الله وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله آمين.
وميزان حسنات القائمين على قناة آمين.
الرحمة من بارك أول الله.
الشيخ محمد حسان ل- أقول لك لا نعم.
لأكبر عامل مش هو الأصغر عامل نعم.
أكبر عامل إن شاء الله نعم، بارك الله فيك وفيك بارك إن شاء الله يا أخي سعدك الله الأخ أحمد السلام عليكم السلام عليكم طيب قطع الاتصال أقول بالله تعالى التوفيق الأكسجين هو اللي بيساعد على الاشتعال طيب هو بيتكلم واشتعل الرأس شيبا أيوة ما هو تعبير قرآني بليغ الشيب عمال ينتشر في جسمي انتشار النار في الهشيم وكأن الأكسجين خدوا بالكم بقى من الحتة دي هو سبب الشيب ازاي الأكسجين ده احنا بنتنفس الأكسجين عشان نعيش اه دي بيسموها الأكسدة المحمودة ان الأكسجين يتحد مع مركب اسمه ال ATP او ال adenosine ال adenosine triphosphate مركب الطاقة اللي بتنتجه الميتوكوندريا في الخلايا وبيحرق العناصر الغذائية ويديني طاقة فأنمو وأكبر و... كويس لكن في حاجة اسمها الشوارد الحرة أو الشقوق الحرة إن نتيجة تفاعلات بتاخد شكل آخر بكبر اتصال بكبر السن السلام عليكم أخ عمر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور جزاك الحال ازيك يا حبيبي جزاك الله خيرا يا دكتور جزانا وإياكم حبيبي الله جزاك الله خيرا يعني يعني بصراحة ربنا يخليك والله العظيم إيه، يعني يا ريت البرنامج بتاعك بيجي بدري شوية بس عشان حاضر.
في ناس هنا بت- بتنساه يعني حاضر القعدة وغير بقت كده تمانية يعني الصبح.
والله ربنا يخليك للإسلام يعني الواحد بيبص في وشك بس يعني استغفر الله فعلا أنا مش عارف الناس اللي محترضة على الشريعة دي لو سمعت الكلام دي محترضة على الشريعة دي إزاي يعني على استغفر كلام ربنا على الكلام اللي أنت الله.
بتقوله بارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا دكتور والله.
بارك الله فيك الأخ عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل لا ازيك يا استاذ سامح الحمد لله حبيبي بارك الله فيك حليت في الدين وربنا ما يكرمك فيك يا رب الله يكرمك يا حبيبي اتفضل حبيب قلبي انا لسه ليه بس رجاء لا- لقيت الاخ اللي لسه متكلم ده هو لما عاد برنامج كده حلو نعم
اه طيب حبيبي لا، طيب.
عشان لا- والاعاده يعني- اللي فاتوا الساعه 12 الاعاده 8 الصبح يوم الاربعاء ان شاء الله اه الإدارة يبقى شوفوه المقرة بقى في وافقت على الميعاد الإعادة تبقى الساعة 8 الحمد لله بارك الله فيك يا حبيبي الأخ شحات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة ازيك يا حبيبي دكتور آه، احنا أح- اعزك الله وزادك من فضله ربنا يكرمك حبيبي ويزيد احنا سعداء جدا بلقائك والاسره كلها جميعا سعداء بلقائك والله يا الله أستاذ.
يكرمك يا حبيبي وأنا سعيد بكم.
ونتمنى ان يجعله في ميزانات حسناتك آمين يا رب وربنا يتقبل منا ومنك آمين اللهم يا رب امين يا أنا كل رب السمعين والسمع واحنا يعني حسنا علم من حضرتك في اشياء كثيره في القران احنا لا كنا ندرك بها اي شيء الله يكرمك يا حبيبي بامان والله يا سيدي الحمد لله وجزاك الله خير ودعواتك لينا وللمسلمين والامه ربنا يصلح حال الاسلاميه مصر جميعا.
وكل وكل الأمة الإسلامية يا رب العالمين الأخ أحمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشهد الله أحبك في الله أحبك الذي أحببتني له وزادك الله علما وعملا آمين و... ولما وإخلاص.
نحن فيه الآن اللهم وأنت ارزقنا الإخلاص.
تسعدنا والله بمواضيعك القيمة الطيبة بارك الله فيك التي نسعد بها دائما وأتمنى أن تكون لا حلقة واحدة بل حلقات بإذن الله بإذن الله وأريد أن أتحدث على ما يحدث الآن في مصر وأقول وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا أحسنت.
وعلى الله فليتوكل المتوكلون نعم أحسنت وعلى الله فليتوكل المتوكلون نعم وأقول يا رب يا كاشف الأزمات والكرب وكاشف الهم والغم والويلات والنوب إليك وحدك نشكو ما ألم بنا فقد غدونا نعاني شر منقلب في كل سطع من الأسطاع نازلة بالمؤمنين وحال في نكب يا رب هذه شعوب الأرض قد وفدت وأمتي بعد ترضى ولم تتب يا سؤلي يا مؤتملي متى تعود إلينا وحدة العرب تعود في قوة والدين يعصمها من الهون أقول لهؤلاء نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبده هو الله نعم فمهما تفعلون ومهما تتشرمزمون فبفضل الله وبحوله وقوته نحن وراء قرارات الدكتور محمد مرسي متمسكون نعم وإن فنيت أعمارنا نعم متمسكون بفضل الله عز وجل نعم.
والله لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك أتفضل.
ولكني أحبك في الله أحبك وأحب رزقك.
مواضيعك القيمة الطيبة آمين وأتمنى أن أراك شخصيا لأقبلك قبل رأسك استغفر الله وأسألك العفو.
بالله أن تدعو لهذا البلد بارك الله فيك أن يذل أن يذل الله من يهدمها وأن يرد كيدهم في آمين.
نحرهم السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الأخ هاني السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك يا دكتور سامح الحمد لله رب العالمين اتفضل حبيبي اخبار حضرتك ايه الحمد لله
والله انا احييك يا باشا على البرنامج اللي انت مقدمه لنا والله يعني بصراحه انا كل يوم كل ثلاث بصراحه من كل اسبوع بصراحه بحب اسمع له يعني بصراحه الله يكرمك حبيبي إن شاء الله أقدم لكم والله يعني انا حلقات بتمنى بس حلقة.
إن حضرتك بس يعني الجماعه اللي عندك بس يخلوه بدري شويه حاضر حاضر بدري شويه بس ويخلوه مثلا ايه في الاعاده الصبح عشان خاطر في موظفين واحنا ناس في الارياف مثلا فبتبقى العمليه بس ايه حاضر يعني ناس حاضر.
مثلا رايحين هو مدارس لا- لا- وبتاع يعني والاطفال نزل على مثلا النت.
بتحب تسمع البرنامج دهوت اه فبتحب يعني ايه ان هي تسمعه فبصراحه بتنام بدري عشان خاطر مثلا ايه اول ما تخلصوا من البرنامج بيكون آه.
الساعه واحدة حاضر بيناموا قد ايه مثلا بيقوموا الصبح الساعه 6 نعم بيبقى تعبانين بصراحه بيندموا على البرنامج اللي هو مثلا حضرتك بتجيبه بصراحه يعني برنامج جميل جدا بصراحه الله يسعدك يا رب.
فانت عارف بقى الاطفال مثلا بيتعلقوا بالحاجه زي كده وربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله ربنا يبارك فيك واشكر الجماعه اللي عندك ان شاء الله الاخوان مثلا ان شاء الله اللي في قناه الرحمه اه واشكر جميع علمائنا ربنا يبارك وشيوخنا ان فيك.
شاء الله وربنا ايه يهيئ آمين يا لنا خير رب.
ان شاء الله يا رب ربنا يسدد خطوطنا يا واشكرك رب.
ولا يطول على حضرتكم ان شاء الله الله يكرمك.
واشكر الاستاذ احمد اللي كان من قبل مني برضه قال جمله جميله الله اكبر عليه يعني نعم والسلام ربنا عليكم يبارك ورحمه فيك.
الله وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك أقول بين يدي الختام الأكسجين أحادي التكافؤ تفاعله جديد حر لو تحرر من خلال التفاعلات لما تخش في مسار خطأ تعمل حاجة اسمها H2O2 اللي هو ال hydrogen peroxide الأكسجين اللي بيتحرر منها ده مش عايز أقول لكم عامل إزاي مفترس يبدأ يفترس الخلايا ويدمرها بيشطر البروتونات بالإلكترون اللي عليه ده يشطر البروتون فالخلايا تحصل لها موت بطيء الوهن اللي تكلم عليه زكريا عليه السلام وهن العظم شيئا فشيئا شيئا فشيئا يحصل الشيب ويحصل التجاعيد ولذلك دايما بنحرص كدكاترة في التغذية ان احنا نقول حتى في عالم آه، آه، البشر نقول لهم والله وانتوا بتاكلوا لازم تحرصوا يكون في احماض دهنيه غير مشبعه ال essential fatty acid اللي هي متمثله في المكسرات ها متمثله في اغذيه زي السمسم متمثله في زيت الزيتون ها حاجات تانية زي نحل عسل النحل الفاكهه الحاجات دي كلها فيها مواد ضد الاكسده انتي اوكسيدنت بتساعد في تاخير الشيخوخه وتخلي الانسان بيتمتع بحيويه وشباب آه، وقتنا خلص أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في عليائه ألا يدع لنا ذنبا إلا غفره اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم ارفع الغم عن الأمة اجعل أهل مصر آمنين اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين ووفق الحاكم إلى ما فيه خير البلاد والعباد لتوحيد صفوف المصريين والمسلمين أجمعين إنك ولي ذلك والقادر عليه ألقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم الحيوان في القرآن السلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات